السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها رب العباد خالصة لوجهه الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا عاصيا إلا تبت عليه ولا أعمى بصيرة إلا فتحت الله صدره وشرحت قلبه للإيمان ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه انصر الإسلام وأعز المسلمين تعلم إننا ضعفاء فقو يا رب في رضاك ضعفنا اللهم فك أسرنا أحسن خلاصنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا نداما ولا مبدرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعود إن شاء الله رب العالمين إلى تكملة ما توقفنا عنده في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري بن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عمن نقل لنا وإلينا علم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وإن كنا في مسألة شرح أحاديث صحيح البخاري لن نسلك الترتيب فيها تبعا لأمور معينة فربما تحدثنا في دروس السيرة منذ عامين تقريبا في مسألة الفقه وكان من الواجب الباب الذي يلي كتاب النية وكتاب الإيمان وكتاب العلم كان كتاب الوضوء وبالتالي كان الإمام البخاري داخل على باب الفقه وعشان يعني آه لكي تعم الفائدة ولكي لكي يكون للفقه دروس خاصة به فبإذن الله رب العالمين احنا المهم أن نأخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعود علينا بالنفع والفائدة واليوم مشيئة الله عز وجل سوف نعيش مع كتاب يعني في خلال شرح أحاديث صحيح البخاري قسمه كما قلنا إلى أبواب كل باب الإمام البخاري سماه إيه؟ كتاب يعني كتاب العلم كتاب الإيمان كتاب الوضوء خلي بالك فالنهارده ان شاء الله هنعيش هنبتدي يعني ان شاء الله في الاسابيع القادمه باذن الله نحيا مع كتاب من كتب او باب من ابواب الامام البخاري رضي الله عنه في تقسيمه وايراده لاحاديث الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كتاب يهمنا جميعا وكتاب تشرح به الصدور الا وهو كتاب المناقب او فضائل الصحابة أو خصال الصحابة أو أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قلنا من قبل واتفقنا ربما تحدث إنسانا بخلق رسول الله ربما تقول واحد مراتك ابنك جارك زميلك في العمل قل والله يا شيخ الرسول عمل كذا وكذا اللي بعيد عن الخط رد جاهز لك يا عم ده الرسول لكن انت بتقول يا اخي ده كان بيعفو عن يقول لك يا عم ده الرسول يا عم ده مراته كان بي... كان بيصبر عليه يا عم ده خلي بالك كل ما تجيله من زاويه يقول لك يا سيدي ده ربنا رباه تربيه خاصه طب بقى احنا هنزنقه بقى وهنقول له بقى اخلاق الصحابه ها يجي بقى تقول له يا عم دول الصحابه لا بقى طب هنجيب لك منين بقى طب الرسول مش عارف بتقول ان ما وصلش لدرجه الصحابه بقى حجة علينا اكثر من رسول الله يعني ايه الكلام ده الكلام ده خطير واحد يفهمه غلط ده يعني مثلا يعني واحد يقول لك يا اخي انا راجل بصراحه الشيخ بتاعكم ده كل شويه يقول ايه شد الحزاب شد الحزاب آه، كله قليل كله يا عم لك يا عم هو الكلام بيجيبه من عنده هو الرسول قال كده لك يا عم ده كان بيقول انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني روح انت ايه ها عيب يعني اللي, اللي اعطي ها ها؟ المنه والفضل من الله ها لم يعط احد من قبل ولا من بعد ما اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تيجي تكلمه يقول لك يا عم ده يا عم ده كان ده الملائكة بينزلوا عليه يختلف ده نايم الثاني يقول لا ده صاح لا ينزل جبريل يقول إن العينين نائمتان ولكن القلب يقظان مع ربه درجات إذا هو حالة خاصة طب الصحابة أكثر حجة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في القرآن الكريم ولا قل إنما أنا بشر مثلكم بس لا ها؟ ده- ده- ده النص الاول ها؟ اليوحى ها؟ اليه ده ده ايه ال- اه فلذلك عندما تشرح للانسان خلق رسول الله وهو القدوه والاسوه المؤمن بيزداد ايمان يقول يا سلام يا سلام على اخلاق الحبيب المصطفى يسلم واللي نص نص في الايمان يقول لك يا عم ده مصنوع صناعه خاصه طب تعالى بقى لوجود الحجه في الصحابه هم بشر هل كان يوحى اليهم؟ لا ما كانش بيوحى اليهم يبقى هم بحجتهم بالنسبة لضعيف الإيمان أو مهزوز الإيمان أكثروا عليه من حجية خلق رسول الله كل ما اتكلموا عن رسول الله يا سيدي ده بيوحى إليه يا عم ده مطلع يا عم ده مربع على عين الله يا سيدي فتسكت لا تعالى بقى نحدثك عن أخلاق الصحابة وهم بشر مثلنا تماما لا يوحى إليهم ولا لهم علاقة خاصة معينة إلا بما اقترب العبد به من ربه لأن الطريق أمام المسلم إلى الله مفتوح ليس فيه واسطة الله في واسطة بين العبد وبين ربه يا علي يا ابن أبي طالب المسافة بين السماء والأرض الدعوة مستجابة قرب المسافة يقول يا رب يقول إيه لبيك يا عبد قربت الإيه قال ونحن أقرب إليه إيه من حبل الوريد يا خبر أقرب إليه من شوف حبل الوريد فين أهو. ادي حبل الوريد ولا حبل الوريد أق- الله أقرب إلينا من هذا قال ونعلم ما توسوس به نفسك حاجه اللي جوه نفسك انت حددت نفسك بيها وانا قاعد جنبك ما اعرفهاش وصاحبك وحبيبك لكن الله يعلم يا ابا ذر نعم يا رسول الله قال فيما تنتطحان عندتين دول المعزتين دول بينطحوا بعض ليه فتبسم ابو ذر الله ورسوله اعلم لا يرى يا رسول الله انا ما اعرفش فيما تنتطحان قال لا اعلم يا رسول الله انا ما اعرفش انت عارف يقطعوا بعض ليه؟ قالوا لا طب اعرف ليه؟ وده ده شاه مع شبهيمه مع بهيمه، حيوان اعجب مع حيوان اعجب، انا دخلت ازاي؟ فاهم؟ قال ولكن الله يعلم ها؟ وسوف يقضي بينهما يوم القيامه. يبقى اذا بقى مساله مقدمه. يبقى اذا الصحابه رضي الله عنهم بشر مثلنا بياكلوا زي ما كنا بي- كانوا بياكلوا زي ما احنا بناكل بيناموا زي ما احنا بننام ويتألموا ها ويتزوجوا بيخلفوا آه، مفيش مشكله لا وحي يوحى الا بالهامات من الله عز وجل على قدر ما يقترب الانسان من ربه والله عز وجل قسم الناس درجات بقربهم منه على درجه عبادتهم لله عز وجل شوف احنا الكلام ده يعني ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى فضل ناس على ناس ايوه بايه باللون بان ده قرشي وده مش قرشي لا كل الكلام ده ما ينفعش ليه سلمان اخ من اخ بلاد فارس يقول سلمان منا ال البيت ابو لهب ده عم الرسول شقيقه اخو ابوه جدهما واحد ابو لهب ابن عبد المطلب وبيقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد في بعض ال- ال- الجهله يقول لك بلاش تقرا سوره المسد في ال- في الصلاه ليه يقول لك الرسول ما كانش بيحبها يحب ايه؟ ايه؟ كتاب الله ده هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول يا عباد يا عم رسول الله وده احد الاثنين من اعمام الرسول اللي اسلموا هو والحمد وباقي العشره لم يسلموا يعني الاعمام عشره للرسول اسلم كام واحد منهم؟ اثنين الحمزه سيد الشهداء والعباس برضه عشان الرسول يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا تقعد تفكر عشان انت يعني عم الرسول يعني تفتكر على الحته دي. ها يا صفيه بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي اللي انت عايزاه من الفلوس فلوس خديها اعملي لا أغني عنك من الله شيئا خلاص يبقى مفيش أنساب النسب بإيه؟ بالتقوى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بس هذه القوانين العامة في الإسلام مش وصايا مش واحد عشان ولذلك حذرنا أهل العلم لا تغتر بصحبة الصالحين ولا تفعل خيرا نتيجة انك تقول ان انا مع الصالحين لا فلم تنفع صحبة عبد الله بن أبي بن سلول لرسول الله صحابي ولا مش صحابي ما تعريف الصحابي كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه النبي وشهد بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ قال لك ولو مكث معه ولو لحظة قعد مع رسول دقيقتين ده اسمه ايه؟ صحابي في رأي تاني بيقول ايه؟ يقول لا تقبلة التعريف ومات عنه الرسول وهو عنه راضي افرق بقى هنا بقى يعني قعد مع الرسول لحظة بس الرسول مات عنه ايه؟ راضي لا بد ولذلك عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه جمع الستة عثمان علي سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف خلي بالك انت ابو ذر في في روايه طلحه والزبير قال لهم ايه اجتمعوا اشمعنى دول يا عمر قال هؤلاء الستة مات الرسول علي عنهم وهو عليهم راضي شوف بقياس ها يعني مق- مقام الناس عند عمر او عند اهل التقوى اللي هو ايه رضا الرسول ورضا الرسول دليل على رضا من اثر يعني الرسول ندعو عنه راضي يبقى هو ده خلاص يبقى القضية ليست بقرب فلان أو ببعد فلان لا إنما الله عز وجل يقرب العباد أو يبعدهم بإيه؟ بتقواهم له وبخوفهم منه وبسيرهم في طريقه إن شاء الله النهاردة معانا عدة أحاديث في مناقب المن- المناقب جمع منقبة أو منقبة وهي الصفة الحسنة أو الخلق الحسن أو الصفة الطيبة أو الخلق المحمود أو المحمدة كل دي ايه تعريف المنقبة جمعها ايه مناقب جمعها مناقب او كتاب فضائل الصحابة فضائل الصحابة مش فاضل فضائل دليل على ان ايه يعني سبحان الله انت لما تقعد تشوف يا اخي العظمة بقى مرة قعدت اجمع كل الكلام الذي خرج من فم ابي بكر الصديق منذ ان اسلم الى ان توفاه الله جمعت كل كلام كل الكتب كل ما قاله ابو بكر قعدت اكتب فيه بايده 35 صفحه يعني انت ممكن تقولهم في قد ايه؟ في نص ساعه لما تقرا 35 صفحه تقراها في قد ايه؟ في ساعه؟ ساعه ما ياخدوش ساعه يبقى ابو بكر بما سبق الناس الرسول وضح القضيه أن ما سبقكم ابو بكر ها بصلاه ها ولا صيام ثم سبق بايه ولكن سبقكم بشيء وقر هاهنا وأطا- واشار الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم يبقى هنا بقى قرب ابو بكر بكثره كلامه ام بكثره اليقين في قلبه كثرة اليقين ثقة هنشوف هنشوف الكلام ده ازاي دلوقتي يعني اذا الصحابة ايضا عند الله درجات الصحابة نفسهم عند الله درجات في الاربعة الكبار في الاثنين الاوائل في العشرة المبشرين بالجنة في المبشرين بالجنة من غير العشرة في الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم ومحدش يعرفهم من الصحابة واحد من الصحابة اسمه جليبيب مين سمع الاسم ده جليبيب ابن عبيد الله ده كان أحد الأرقاء العبيد عند المطعم ابن عدي المطعم ده كان من أحد أصحاب الملايين في الجاهلية وفي الإسلام جليبيب دخل في غزوة وانتهت الغزوة وتفقد الرسول الصحابة شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بيعامل أبو بكر وهو أرقى درجة ها في درجات الصحابة فيما نعلم شوف بقى معاملة الواحد ما حدش يعرفها بعد أن تفقد ال- الجرحى والشهداء قال من تفتقدون؟ مين اللي انتم مش لاقيينه؟ قالوا ما انا ما نفتقد احدا يا رسول الله، هم دول الشهداء كلهم، ما فيش حد، ده الشهداء وادي الجرحى وادي الجيش بقيته سليم اهو. قال ولكني افتقد اخي جليبيبا مين مين مين جلابيب مين جلابيب قال ان اخي جليبيب الرسول بيقول ان اخي يا سلام ان اخي ها جليبيب كان اذا قال لم يسمعه احد ولكن الله كان يسمعه يعني ما كان يتكلم مين ده جليبيب واحد من الغلابه ما حدش يقول لكن ربنا كان بيسمعه وكان عند الناس رخيصا ولكنه كان عند الله غالي عربي أبدا وكان إذا استنكح الناس لم ينكحوه يعني لما يروح يتجوز يقول يا أخوان اديني بنتك آه، أنت كده ما يمشي يا راجل يقول لك آه، تعال. على قد فلوس عندك حق مشوه الله فظل يبحث عنه بنفسه إلى أن رآه وقد عبر الثرى وجهه ورزق الشهادة بكى النبي بكاء مرا حتى ظن الصحابة أنه لن يسكت بكى بكاء مر الصحابة مش قادرين يتكلموا طب لابد أن هناك علاقة خاصة بين بين هذا الصحابي الجليل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أو أولا بينه وبين الله عز وجل قلت لكم من قبل أن أي إنسان ليس بينه وبين الله سر كالشيء بدون رصيد ملوش قيمة لازم يكون لك سر عند الله يعني يعني يعني ايه يعني نصف الاسرار بقى يعني واحد له دلال على الله في ركعتين يصلي واحد له دلال على الله في 50 قرش يطلعها لله واحد له دلال على الله في المسكنه والتذلل في واحد له دلال على الله في قول الحق واحد له دلال على الله في قيام ليل واحد له دلال على الله في مجلس علم يعني كل واحد له باب يدخل منه على الله اللهم ادخلنا من ابوابك يا رب العالمين فلما بكى تبسم خلص بكاء تبسم ثم اشاح بوجهه الصحابة بيسألوا بقى بكيت ثم تبسمت ثم أشحت بوجهك يا رسول الله إذا قال بكيت لأن جليبيب سألني أن أزوجه ولم يتزوج عايز يتجوز أيضا فأول ما لسه بندبر له يعني من يزوجه رزق الشهادة ما تزوج يعني كان سبحان الله شوف كل ما كان نفسك في شيء في الدنيا ولم يتحقق لك سوف يعوض لك أضعافا بعد موتك وهؤلاء الناس اللي نفسهم في حاجات في الدنيا حلال ومش قادرين ي- يحققوها ها بل هؤلاء هم الذين يحل الله عن طريقهم مشاكل المسلمين دول فيهم كده قال هؤلاء من امتي لا يعرفهم احد تفك بهم الكرب او الكربات في روايه ابن مسلم يعني ربنا يفك كربات المسلمين عن طريق ناس احنا ما نعرفهمش نفسهم في حاجات يحققوها مش قادرين حاجات حلال ومباحه نفسه في شيء نفسه يروح يحج نفسه يعمل عمره نفسه يتصدق ب 1000 جنيه نفسه سبحان الله فوق الطين وسعين شويه نفسه سبحان الله في شغلانه معينه وما اتحققتش ربنا يعوضه يوم القيامه جنه عرضها السماوات والارض وفي الدنيا يفك عن طريق الكربات بتاع المسلمين سبحان الله يعني اذا ربنا جعل في ال- وسط الناس هناك يعني مهبط الرحمه من الله عز وجل اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين فالرسول بكى عايز يتجوز ما اتجوزش ثم تبسم تبسمت ليه يا حبيب الله قال لما رأيت روحه في حوصلة طير أخضر يحوم حول فروع أشجار الجنة شافه بيرفع بدأ يرفع من دلوقتي خلاص الناس الدنيا واللي فيها وهمها راحت طب وانت أشحت بوجهك ليه؟ أن رأيت الحور العين وقد هبطن يزففن أنفسهن إلى جليبيب مين اللي تلحق تتجوز الراجل ده؟ عود ولا معوضش فاصبر يا عبد الله إن العاقبة للمتقين أو سيدنا موسى قال إيه؟ قال إن الأرض لمن؟ إن الأرض لله ها هل يورثها من إيه؟ من يشاء من عباده أمال إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أنهي أرض؟ العلماء على رأيين أن المسلمين ربنا هيمكنهم في الدنيا وهيشفي غليلهم في الدنيا ويشرح صدورهم ويستخلفهم في الارض ان ما كناش احنا يبقى اولادنا يبقى احفادنا المهم المؤمنين ربنا قبل ان تقوم الساعه لابد من تمكين الاسلام في على ما طلعت عليه الشمس وغربت يعني سوف تنتشر كلمة لا إله إلا الله من الصين للمغرب ومن النرويج شمالا وفنلندا وإقليم ألاسكا لشمال كندا لغاية جنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح كله بيوحد لله رب العالمين يحصل التمكين ده وأي قد لا يأتي يقول لشيء كن فيكون لما ربنا يحب يمكن ها سبحان الله يعني سيدنا موسى فقال أصحاب موسى إنا لمدركون أقلام ربنا عشان يثبت العقائد يثبت العقيدة قال ايه قال والله صحيح عارف لو واحد ده حالتنا كده اه صحيح ورانا فقال اصحاب موسى انا لمدركون الابرار ورانا اهو ها؟ قال ان معي ربي ليه ها؟ ان معي ربي سيهدين خلي بالك ليه قال الكلام ده لان رب انا لو دخلت على فرعون هيقتلني واخويا هارون اهو لا لا انني معكما انني معكما مع مين ومين معاك انت يا موسى وهارون انني معكم اسمع وارى اسمع وارى يا يعني الله يسمع ما يقول فرعون لموسى وما يقول موسى لفرعون وارى خلاص سبحان الله مش هيصل اليكما انتما ومن اتبعكما الايه الغالبون الغالبون بس لكن فترات كده يحصل فيها انحسار وانكسار وانكماش وبعد الانكماش شوف انت لما بتضغط السوس ده قوي تضغط تضغط تضغط توصل لاقل الطريق خلاص السوس باظ تبقى كده ترد في وش اللي قدامك تجيب اجله يبقى كده هي دي لحظه انضغاط الاسلام ينضغط عشان ايه؟ بيحصل الانطلاق ان شاء الله يحصل انطلاق باذن الله اه باذن الله دي حاله الانضغاط تقدر حالة الضغط كله بيضغط كله بيضغط كله بيضغط لغاية يجي يوم إن شاء الله يحدث الفرج من من يقول للشيء كن فيكون ربنا سبحانه وتعالى إيه الأرض لله خلاص يبقى إيه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما خطب في المسلمين في القادسية قال لهم إيه خطبة خمس ساعات كلمة كلمة واحدة يا معشر من آمن بالله ورسوله اسمعوا قول من قال في كتابه العزيز إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ها لأنها لله أصلا الأرض ما دام ملك لله فهو يورثها من يشاء طب بالله عليه يورثها لأهل التوحيد أم لأهل الشرك؟ أهل التوحيد ليه؟ الأرض بتوحد ولا الأرض مشركة؟ كله بيوحد صح ولا لا؟ كل الكون في حاله من الايه؟ من التوحيد. طب ربنا يبعث في الارض من يتوافق معها ام من لا يتوافق معها؟ من يتوافق معها. طب اغلب او اقرب الناس الذين سوف يتوافقون مع توحيد الارض هم المسلمون ام غير المسلمين؟ لا خلاص. فالارض لله يريدها من يشاء من عباده، خلاص. يبقى الارض هيورثها من يشاء في الدنيا في الدنيا وفي الاخره بفضل الله عز وجل الحمد لله الذي ايه اوردنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين رب العالمين اذا ال ال انت اشحت بوجهك ليه يا حبيب الله انت الحور العين تجد بقى تزف جليبيب وتستقبله وتستقبله حتى ان ورد في الاثر كما قلنا لكم نفرض واحد ربنا رزقه ست وطلع عليه شويه لا عارفه دين ولا اخلاق ولا حق زوج ولا غيره قال كل ست ما تأذي الراجل الصالح ده الحور العين تقول لها ايه؟ تقول لها اتق الله عن قليل سوف يرحل عنك وياتي الينا فنريه منا خيرا بدل ما يندم على اليومين اللي قضاهم معاك لا اله الا الله احسني اليه ففي شوف في ناس بيدافعوا عنك يا الغلبان انت ها شوف عبد المعبود الغلبان واسماعيل الغلبان ها ابو خليل الغلبان قال ايه؟ قال قال في ناس بيدافعوا عنه ما يعرفهمش مخلوقات تدفع عنك الاذى وانت لا تعلم ولو جدلا ان راجل زرجا من مراته راح دعا علينا الملك يامن على دعائه يقول ولك مثل ذلك ما تخافش بلعينها بالخير عشان الملك يامن عليها دعيتها بالخير ربنا سبحان الله نفرض انت دعيت عليه كسبت ايه؟ قصرت كثير ساء خلقها أكثر وقد تستحكم الدعوة فيها أنا ممكن قوي تكون قوية شرسة عليك يا شيخ ربنا يهدك مثلا يعني مثلا هو الملك ما حاجة بتدعي أنت مظلوم يا مش مظلوم صح إن كنت مظلوم يبقى ربنا يهدك والمصيبة اللي هدها على حسابك أنت ها وربنا ما يهدها مين اللي هيقيمها؟ آه. أنت شاربها شاربها خلي بالك أنت شايلها على دماغك شايلها على دماغك طب نفرض انك مش مظلوم انك مفتري وظالم ودعيت عليها الملك يقول ولك مثل ذلك روح انت مهدود روح هي فعلا مسكت من خناقك بقى تبقى هي القويه بقى تبقى هي القوتين الاعظم او القوه العظمى وانت ال ها فبلاش تدعي اسمع ما ورد في الحديث القدسي انا مالك الملوك وملك الملك مالك مالك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك كلهم بيدي الملوك اللي هم مين اللي هم مسكين مقاليد الامور فإن أطاعني عبادي حولت عليهم أو إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن عصاني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم عليهم بالقسوة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا أنفسكم بدعائي وأنا ملك الملوك أكفكم ملوككم يعني خلي شغلك الشغل يا رب إني ملك الملوك قل يا رب يا ملك الملوك يا رب فأنت ملك الملوك وملك الملك خلاص يبقى هو قلوب الملوك خلاص يبقى ده نفس القضية شاف الست برضه جوزها تطلع عينيها بدل ما تدعي عليه ادعي له ادعي له بالهدايه ربنا يخليه كويس ربنا يشيل بذات لسانه ربنا يأثر طول ايده ربنا يخليه هادي متواضع سهل لين كريم بدل بخله كل هذه الامور الله عز وجل يستجيب فاللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين طبعا دي مقدمة سريعة بين يدي مناقب وأخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى سيدي للحديث الأول حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نقول رضي الله عنهما يبقى جابر وابوه ايه صحابيان يا سلام يقول حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس شوف كلام رسول الله البلاغه بتاعته ازاي شوف الفرق بين الكلام الهائف اللي انا قلته من شويه وكلام رسول الله شوف الع... شوف الفرق بين عظمه الكلام بتاع سيدنا رسول الله وكلامنا احنا او كلامنا ايه سبحان الله لاوتي البلاغه واوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس انا هقرا الحديث بنصه بعد العلم ان شاء الله ان شاء الله فيقولون الناس يسالوا بقى يسالوا مين اللي بيغزو دول اللي رايحين يجاهدوا في سبيل الله فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله برضه بيصلي على روحه لأنه أيضا وهو الرسول هو من المبلغين بدعوات الله صح ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت آه. وأنا أول المسلمين يبقى الكلام برضه له صح ولا لا؟ يبقى لما يقول يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم يبقى هو بيصلي على نفسه ولا لا صلى الله عليه وسلم هو بيقول فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض العلماء زي في كتاب عمدة القاري اصل في تسعة من العلماء شرحوا احاديث صحيح البخاري عمدة القاري وهدي الذهبي واخد بالك المهم ما علينا ف احنا بس شفنا لكم الكتاب الاقرب الى اليسر يعني ان شاء الله الكتاب لو ده الاقرب لليسر الثمانية التانيين ايه؟ ده موضوع تاني ف ف امام الجويني امام الحرمين بيقول عمد القرن بيقول لا ده هو هنا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ابو سعيد اللي بيقول يعني اللي بيصلي على رسول هنا مين ابو سعيد على كل يعني على كل فيقولون لهم نعم ايوه فينا معانا شويه من الصحابه فيفتح لهم ربنا هيخلي الايه البلاد تروح ايه مفتوحه ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس مجموعات اخرى فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جيل مين؟ جيل التابعين يقوم حد صاحب الصحابة يقولون نعم فيفتح له ثم يأتي زمان يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ومين؟ تابع التابعين طبعا الكرم سبحان الله فيفتح لهم فيقولون نعم فيفتح لهم طبعا ايه خير القرون قرني وخير خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما بعد القرن الثالث ده للاسف يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن الله الله الله الله الله صدقت يا سيدي يا رسول الله خلينا نعمل الكلام مربوط مش مصالحنا الكلام صلوا على رسول الله عندنا جيل الصحابه وبعدين الجيل اللي جاي بعديه اللي هو جيل الايه التابعين اللي هو القرن الثاني بعد ايه بعد قرن رسول الله وبعدين جه بقى جيل تابع التابعين جيل الصحابه كله احنا عارفينه اللي هم ال 113000 اللي حجوا حجه الوداع مع رسول الله 113000 دفن منهم في المدينه 10000 البقيه في كم صحابي 10 يفضل من 113 كام 103 وتقريبا مدفون في مكة في المعلة ما يقرب من 9000 إلى 12000 قول 13000 ها يبقى دي ايه عندنا كام ألف 90 باقيين يعني ادي 23 اتدفنوا في مكة والايه والمدينة يبقى عندنا كام صحابي بعد كده 90000 لا اتدفنوا ولا في مكة ولا في المدينة فراحوا فين انزاحوا في أرض الله يبلغون كلمات الله ما استنوش لما الناس تجر لا لا لا وإنما بلغوا ها عن الله عز وجل سبحان الله فكانوا يدوروا على أبي هريرة بالليل أبو هريرة فجاي صلاة الفجر متأخر ذهبت على حدود المدينة فوقفت حتى الصباح تعمل ايه قال سمعت الرسول يقول من رابط على ثغر من ثغور المسلمين ها، لن تمسه النار رحت اقف على حدود المدينه احتمال عدو كده يجي يكون إيه، يكون ربنا رزقني الشهاده يا سلام من غزا او حدث نفسه بالغزو او جهز غازيا كتب شهيدا عند الله غزا يجهز غازي يحدث نفسه بالغزو يعني انت ما غزيتش ولكن جهزت غاز بالمال طيب لا عملت لا دي ولا دي حددت نفسك ان يوم ما يطلب منك الجهاد تطلع ايه تجاهد في سبيل الله بس الجهاد ايه هل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله خلاص؟ طيب يبقى اذا ادي جيل الصحابة جاء الجيل اللي بعديه سعيد بن المسيب ها الحسن البصري دول الامامين الكبار بتوع التمرين سعيد بن المسيب دي حكايه لطيفه قوي. صلى هو بيحكي عن نفسه صليت خمسين سنة ما نظرت في المسجد ما نظرت إلى قفا مصلي ده كان فين؟ الصف الأول جاي في دور الجمعة الساعة 12 وربع وتخطى الصفوف ولا كان من الساعة 7 الصبح؟ ها؟ مش بتريح حاجة هي مش بتريح نفرض أن واحد جه الساعة 9 الصبح وقعد في آخر صف يكتب أنه صلى في أول صف طب هي بالجلوس ولا بالحضور؟ حضور خلي بالك يا بتاع الحضور انت ها؟ الملائكة قاعدة على الباب بتكتب ترتيب الصدور ولا بتكتب ترتيب الدخول؟ ترتيب الدخول اسم عارف انك فاهم بس بتفهمك تاني ها انا على الاقل فاهم روحي يعني سبحان الله يعني ال- ال- يوم الجمعه المسنون له وحده ان يتاخر ان يتاخر عن آه، ال- ال- الى اخر الوقت قبل خطبه الجمعه هو الانام ها لك ايوه يا عم ايوه طب يا اخويا تعالى انت يكون الله يرضى عليك نفسي واحد يقول يطلع يخطب مره على الاقل اقعد مستمع مره ما ما- ما مسؤوليه قال ايه الامام يصلي بالناس غلط حد من المأمومين الامام مسؤول طب الامام ماله؟ قال لانه ما علموش فقه الصلاه طب ربنا طب علمه ازاي ده مش عايز قال ده بعضه يروح له ويعلمه لا لا لا لا لا لا. المأموم ذهب الامام رجع راح المأموم سجد هل يقف المأموم ويتابع الإمام وصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو لأن مين اللي شايلها؟ تقيلة تقيلة طبعاً. مسؤولية يجي بقى يطلع على المنبر يا عيني يبقى بيراقب 20 جهة واحد قاعد له من تحت بتاع لغة عربية قاعد يقول نصب الفاعل جر المفعول عارف ايه صرف الممنوع من الصرف مش عارف ايه ده قاعد له من ناحيه الايه؟ ناحيه النحو الثاني بتاع البلاغه يقول لك ذكر حرف- حرف العطف الواو بعد بل جاب مش عارف ايه كسر ه- فتح همزه ان بعد حيث فتح همزه ان بعد مقول القول ده ده بتاع البلاغه الثاني واحد شاعر قال بيت شعر عيني يستشهد بيه غلبان عايز ينجد نفسه بيت شعر يرقق فيه القلوب كسر ايه حرف من الحروف والثاني وزن قاعد وزن متفاعل فعول فعول قاعد يوزنها وقاعد فاضي يقول لك كسر البيت يا سيدي عم دغدغت بيتكم ما ب- ب- ده بيت الشعر خلي بالك انت الثاني واحد بقى بتاع قراءات عارف السبعه الثوابت والثلاثه الشواذ واعرف عارف حمزه والكسائي والبصريين والكوفيين ها مد ال- ها؟ غن ال- ما غنش الثاني برضه قاعد جنبه واحد ثاني استاذ فقه ذكر رأي ابو حنيفه لكن ما ذكرش الشافعي يا سيدي هو يعني قدامه شاشه واضحه سبحان الله الكارثه مش في كده من جمعتين في مسجد مجاور الشيخ اتاخر مين يطلع مين يطلع المسجد المصيبه كله فيه بهوات و- وعلامه اصل كل اللي بعدين بيبقوا على في الاول على يجي ساعه خطبه الجمعه حد يطلع كله روح كشف انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه اجرك الله من الغلبان اللي بيصحى ومش خايف من الخطبه خايف من اللي هيحصل بعدها مش يدور على موضوع سهل ويتكلم فيه اتكلم عن موقعة الجمل يا ابن الحلال ده احنا كلنا بنخاف من ده بنهرب من الموضوع لخبط في الكلام واحد قاعد فوق صف بعد ما نزل فتح الله لك يا الشيخ احسنت وصف الجمل طب انت ما دام عامل فلوس او ما طلعتش ليه؟ ها؟ انت زعلان منه انه ما عرفش يخطب ها؟ لنا استاذ رحمه الله عليه راح في ال- يدي درس في في- في ال- في بلد تبع القناطر الخيريه فانا حبايبنا بتوع القناطر الخيريه ناس يعني فلاحين كده طيبين واحد فكر ان كل همزه في النطق في اللغه العربيه غلط ففكر ابونا ادم ما اسموش ادم ده فكر ان لهجه القاهره قل يا سيدنا الشيخ قال نعم يا ابني قال له ايه اللي خرج ابونا قادم من الجنه قال له غلطه واحد اهبل زي كده بس الراجل اللي كبر سنه بقى مقبوله منه لكن لو اقول اهغر واحد كان يفضحونا على صفحات الكرامه المهم ده كان من العشاء المهم سبحان الله فاريد ان اقول ان الامام اللي بيخطب ده 700 اه بيراقب ده كله وبعدين لازم يراقب كمان ايه ان يكون مخلص لله في الكلام اللي بيقوله ها يكون مطبق الكلام اللي بيقوله وبعدين يراعي المساله العلميه اولا واخيرا وبعدين يراعي بقى انه على منبر رسول الله فلا يجب ان يقول الا الحق وبعد كده شاف ان الملائكه قاعده تكتب عليه بس ده كتير قوي يقول لك ده انت كده خليت ولا واحد مننا لما يطلب منه خطبه لما تقول لي مش عارف ابدا ابدا راجل عيني غلبان قلت لك عليه مأذون في احد القرى الشيخ ما جاش ما تطلع يا مولانا قال لا يا عم اطلع يا مولانا طلعوه قال لك يا سيدي ذبيحه كان مأذون ولسه الشيخ ياد حتى افتكر الايتين اللي انا بقولهم في عقد القرار ما افتكرتهمش الحال اصل ما في الوضع ده يعني ربنا يحمينا واياك من من رحمه الله ما تقوليش لا تعودت عليه وما تعودتش عليه سبحان الله يا عبد الملك يا ابن مروان يا امير المؤمنين ما الذي عجل عليك بالشيء قال ارتقاء المنابر وخوف اللحن في اللغه يخاف يغلط في اللغه العربيه شعره شاب كل ما يطلع نبر بعدين تلاقي ايه كل بص عليك كده لو مش متودد هو بيبص لي ليه؟ ده الجامع كله بيبص هو واحده بس اللي بيبص راجل طلع قدام هارون هارون الرشيد الائمه كانوا الحكماء زمان كانوا الحكام كانوا هم اللي بيخطبوا هارون الرشيد دوره وجعه قال اصعد يا فلان تخطب لنا الجمعه تكليف من امير المؤمنين سمعا وطاعا امير راح طالع بص وامير هارون الرشيد كان له هيبه فالامام بص على هارون الرشيد حصل له لخبطه قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر هارون الرشيد قال له لا هم لك في سته ايام قال له احمد الله يا امير المؤمنين قال لما اجعلها في ست سنوات ده حوادث كويس اللي كانت كده سبحان الله فيعني المساله سهله وبسيطه يأتم جميع الحاضرين لو ان المسلمين ما فيش ما جاش الامام يأتم الحاضرين لو صلاه ظهر يأتم الحاضرون ليه؟ لان الفقه زي ما قلت لك قبل كده حل المساله ايه؟ يا اما تطلع تقرا سوره قاف ان كنت حافظها او تقول لهم هاتوا لي المصحف مش حافظها اقرا سوره قاف خايف من دي ودي قل الحمد لله والشهادتين واما بعد عباد الله اتقوا الله غفر الله لي ولكم وتروح قاعد وتروح واقف تدعي دعوتين وتروح نازل تصلي بالناس او واحد ثاني يصلي وخطبتك صحيحه واللي يكلمك ادعي له بالهدايه عارفك انا بكلمك فيغزو فئام من الناس الرسول بيقول هيجي زمن على الامه ناس يغزو في سبيل الله فناس تسال انتوا فيكم حد من الصحابة لا فيفتح لكم ايه بقى هل فيكم من صاحب صحابة رسول الله المتابعين لا زي سعيد بن المسيب اللي هو ايه ما نظر الى قفا مصلي ها لمدة خمسين سنة راح هشام بن عبد الملك امير المؤمنين قال له سعيد نعم قال له اريد ان تزوج ابنتك عائشة لابني ابن امير المؤمنين الذي سوف يصير اميرا للمؤمنين قال له لا انا لا ازوجها لك ولا للابن اللي حواليه بقى تعترف طلبا لامير المؤمنين فين ده هو في واحد عنده غلبان وعبد الله بن ابي وداعه تلميذ مش لاقي ابو هو يبص في الدرس ما يلاقيش ابن ابي وداعه فين عبد الله؟ نسال عليه يا ايمان سالوا عليه اثار امراته متوفت او توفيت وبعدين جه فرح قوي ان سعيد بن المسيب بيسال عليه طبعا على الشيخ لما يكون واصل في قلوب ال ال ال ال الاتباع بتوعه والمحبين ويسال على واحد مثلا اي الشيخ سبحان الله سعيد سال عليه سعيد يري معنى ايه؟ قال له اين كنت؟ توفيت زوجتك فما تقول ليش ليه يا ابني؟ وهل تزوجت؟ قال له يا امام الوجه الاولاني الله يرحمها بقى رضيت بيا وما كانش قالت حاجه من اين؟ قال له اترضى ان تكون صهرا لي؟ ترضى تتجوز بنتي شوف الراجل الناصح بقى اتلازم سعيد معلش عبد الله بن ابي وداع لا عرفت يقول له اه مثلا قال ايها الناس اشهدوا اني زوجت ابنتي عبد الله بن ابي وداع روح هو قال يمكن بيطيب خاطره قدام الناس بعد صلاة العشاء أخرجت طبقا صحفة فيها زيت وبعض حصيات الملح ورغيف خبز من شعير يابس عشان ياكل ناوي يصوم فطرق الباب طارق من؟ قال سعيد قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن ابن المسيب اشمعنى؟ قال اصل ده قعد 50 سنة من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ما يعرفش غير كده فمش ممكن يكون عدى على الغلبان ده فتح لي أستاذه سيد سعيد قال له بما وعدتك في صلاة العشاء ما كانش بيقول له ما انا خايف يقول له ايه؟ انا رجعت الكلام رحت للبنت ما وافقتش امها اشتكيت في في مصلحه الاموال العامه حجرت عليا اتاري سيدنا سعيد نص ساعه روح البيت اقنع الست اقنع بنته وجاب البنت وراه قال هذه الامانه وراح واخد تدخلي الى زوجك وراح قفل الباب سيدنا عبد الله بن ابي وداع مكسوف من العروس فيزق ايه يزق كده بعيد عن ضوء المصباح طبق الزيت وشويه الملح تحت الايه تحت ما انا مش عايز تفاجئ العروسه بالحاله الضنك اللي هو فيها يعني برضه عايزها الاول ايه تاخدها سنه سنه بدل ما المفاجاه ايه تضيع بقيه المفاجاه وراح منادي على جيرانه ما عشان برضه ايه مع الجيران عارفين ان مراته ماتت طلع الصبح لواحده ست في البيت يبقى الحل ايه هو صحيح سعيد من اشهر الزواج في الايه في المسجد لكن قد نفرض كده لما بقى يبقى ايه اه يبقى الله قال يا جيراني زوجني سعيد بن المسيب ابنته عائشه الجيران قالوا الراجل حصل له لطف الان يعني ايه ما يعني خلاص هو حتى الغلبان يعني حتى مستقبلين في الجوازه الراجل حكيتك عليه مالك عايز تبيع بيتك قال اسكت جيراني يحسدونني الراجل بص عين الضيف يعني بص في البيت دي حته ستات قديمه والبيت عباره عن اوضه مفيش غيرها والجره بتاعت الميه مفيش حاجه في البيت يعني تستدعي بقى والراجل حد قال له على ما يحسدون جيرانك بالهم قال بيحسدونك بيحسدونك على ايه؟ قال طب استنى سماعه الودان وراح معلي صوته بقى امير المؤمنين أرسل إلي ليرجمني مع فلان وفلان وفلان يعني يحقق فيا حكم الإعدام بس مع إيه ثلاثة أربعة من كبراء البلد ها فراح جيرانه إيه اخرس يا رعيل أنت تصل بك الدرجة أن, أن ترجم مع هؤلاء كمان يعني الحتى على الموت لا أخلو من الحسد حتى الموت مستخسرينها فيه موت عايزين أموت موت يعني وضيع أو ما, ما, ما, ما, ما, ما ترجمش مع ناس محترمين لا إله إلا الله أنا شوف في حصل اكتر من كده فالجيران قالوا اكيد ساعتها عبد الله بن ابو وداع الراجل من موت مراته زعلان عليها ولا حاجه قال والله لقد زوجني قال استنى استنى استنى افتح الباب احنا نلف لفوا لا لا لا لا راح بلغوا والدته كانت امه اهو قالت انت حرام علي كلامه الا ان اجهزها لك جهز البيت وفرش البيت ونظفوا الجيران خدوا العروسه يقعدوها عندهم لغايه ما البيت يتروق ويتنظف واللي جاب حته سجاده واللي جاب شويه تمر واللي جاب شويه زبيب يعني بالله عليك احنا كلنا كده ها تناظر بس ما نقدرش نجوز مسلم من المسلمين نقدر نقص كل ثلاث اربع اغنياء ربنا فاتح عليهم بالمال يلموا زكاه مالهم ويجوز واحد يجيبوا له اوضه وصاله ولا اوضه حتى ها وحته دولاب وسرير ولا كنبه حتى وبس وثلاجه كان يطبخ له حته طبيخ ولا شويه ميه ساعه يشربهم وادي بيت مسلم وابوه جاهز وربنا اكيد هيفتح عليه ان شاء الله في المستقبل وبعد كده يبقى هو يشارك في تزويج الشباب أعظم ما تصنعه هذه الصدقة الجارية لأنك بتقيم بيت مسلم شوف الشيطان أول الشاب بيتجوز من ولادنا الشيطان يقول ويلي من هذا لقد عصم مني ثلث دينه يعني الشيطان بيقدر يلعب في كام عند الشاب في 100% من مساحة الدين العام الشاب يتجوز يروح شايل من الشيطان ايه التلتين يبتدي الشيطان ما يشتغلش الا في التلت بس ولذلك المصيبه تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيعرف ربنا يقول انت عملت ايه؟ عملت كملت نص ديني هو انت يا ابني عملت النص الاولاني مش انا النص الاولاني صلي والطول ده النص الاساسي وبعدين جواز النص الثاني لكن هو مخلي الجواز النص الاولاني هو بس لا ما ينفعش ما ينفعش النصين لازم النصين مع بعض سعيد بن عائشه بنت سعيد بن المسيب بقى خلاص دفعوها على عبد الله بن ابي وداعه صلح الصبح صلى ورا سعيد ورجع جه صلاه العصر قال لا انا اتاخر بعد الصبح وليه؟ عشان احضر درس سعيد بن المسيب قال له تعالى وانا اعلمك علم سعيد فقعد فيها علامه كلف منها سبع اولاد كلهم حفظ القران ادي جيل التابعين بعد القرن الذي يليه هل فيكم من صاحب من صاحب صحابه رسول الله؟ ها؟ اللي هم تابعي التابعين الا يبقى يفتح لهم مين ده بقى؟ ابو حنيفه تابعي التابعين لأن أبو حنيفة البعض بيعتبروه تابعي والبعض بيعتبره من تابع التابعين على كل لانه مولود سنه 80 هجريه لكن يقال يعني ان لم لم ما حصلش سيدنا ابو حنيفه حد من الصحابه آه، وده راي الراي ده يقول لا والله ده حصل اربعه من الصحابه فيصيروا تابعيا على كل سواء هذا او ذاك فابو حنيفه يعتبر من اوائل آه، او اواخر التابعين واوائل تابع التابعين رضي الله عنه شوف بقى ابو حنيفه ابو حنيفه يعلم الشافعيه بعد عشر سنوات بعد 13 سنه يولد الامام مالك سنه 93 هجريه وتتلمذ الشافعي على يد ابي حنيفه وعلى يد مالك يعني هو صغير ولد في غزه اللهم اعد الينا ارض فلسطين يا رب العالمين يا رب العالمين ولد في غزه وبعدين راح مكه حفظ القران وبعدين راح العراق تعلم على يد ابي حنيفه وبعدين راح المدينه كان وصل ايه 11 سنه ذهب الى مالك فكان الامام مالك يخلي الشافعي يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي وله من العمر عشر سنوات بس اي عشرة اي عشرة سبحان الله اسمع بقى سيدنا الامام الشافعي الله يرضى عليه يقول ايه يقول ما زلت اتعلم واتعلم واتعلم فلما بلغت الحادية عشرة يقول يتعلم ويتعلم ويتعلم لغايه ما وصل 11 آه. آه. خمس سنوات كان اتم حفظ القران فلما تعرفها على مخك كده طب ازاي؟ دلوقتي عندنا عقبال ست سبع سنين بيكون نطق اسمه يعني بال... بال... بال... بال... سبحان الله هو صحيح حاجات الغلط حريف خليه يحط يع- يسمعك اعلان كده ها اوتوماتيك يقول لك اعلانات بنت ثلاث سنين تقول لك الاعلانات بالايقاع والحركه والحركه كلها مش بركه المهم يعني سبحان الله فده خمس سنوات وبعدين تعلم قواعد اللغه وقواعد النحو والصرف والبلاغه واخبار العرب والشعر العربي والفقه كان عنده تسع سنوات المهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وبعدين من سرعه البديهه وسرعه الحفيظه اللي ربنا اداها له يجيب الكتاب من دول يقرا يقرا الكلمه اللي عينه تيجي عليها مجرد العين تيجي عليها وعاها ولا ينساها يعني مجرد عينه تيجي على الكلمه حافظها ما ينساش تاني فكان يعمل ازاي؟ يخاف عينه تيجي على الشمال قبل اليمين يروح مدارب كم ثوبه الصفحه الشمال عشان ما تجيش العين على الشمال الاول لان لو جه على الشمال الاول يبقى يا خبر ابيض الامام البخاري رضي الله عنه جامع الاحاديث الله يرضى عليه اصح الكتب بعد كتاب الله استاذه الله يرضى عليه كان من ضمن اساتذته امه امه ادي الام ها شيل امه دلوقتي رايح فين؟ رايح الجامع لا رايح فين؟ رايح النادي طب يا روح لا اله الا الله هذا مش ام دي غم وهم وعلى اولادنا ان يصبروا على امهاتهم برضه يعني ايه يرضون بالدين ان شاء الله ف... ويطيعوهن لغايه ما ربنا يفرج الكرب ان شاء الله آه، ال... ال... ال... سبحان الله الامام البخاري لما استاذه حفظه الاحاديث حفظه 200000 حديث وسمعهم له وحفظهم بالعنعنه قال له حفظتهم يا ابني حفظتهم يا ابني سمع يوم يت- تمام قول له ال 200000 دي يا ابني احاديث موضوعه تعالى اعلمك الاحاديث الصحيحه بقى زعلت انت يا ابني. يا اخي ربنا سبحانه لما لما بيفيض على عباده الامام الشافعي تتلمذ على يد مالك وبعدين جاء الامام احمد وتتلمذ على يد الشافعي كل الاربعه العظماء دول اللي خدنا منهم الفقه ما بين سنه 80 هجريه لسنه 150 في خلال كم سنه؟ الاربعه الكبار دول وبعدين ظهر بعد ذلك الامام ابو اسماعيل محمد رضي الله عنه الامام البخاري مش عربي مش عربي عايزين هم يتوهوا القضيه دلوقتي يقول لك ايه بلاش حكايه ال- البلاد العربيه دي وال لا لا احنا عايزين نقول الشرق اوسطيه خلي بالك انت الشرق اوسطيه دي يعني ايه؟ يعني تخش فيها بقى ها يعني سبحان الله يعني دول ثانيه يلا بقى شرق اوسطيه شرعيه دوليه المهم فسبحان الله شوف شوف ال- يا اخي المكر والدهاء ده اعداء الاسلام طب يبقى احنا من الواجب بقى نعملهم برضه بالمكر والدهاء سيدنا علي قال ايه؟ قال لست بالخب مش مكار يعني ولكن الخب لا يخدعه ولكن الخب المكار ما ايه؟ ما يضحكش عليا يعني انا مش مكار بس المكار ما ايه؟ يعني نعمله بالعقل زي ما عملونا بالعقل مش بقى زي ما بيخططوا لنا كده مش بالسلم ايه لا تقتل ما تقتلش ولا تعمل ما تقتلش ولا تعمل المهم بس ايه خليك تتقدم بالاسلام بعقلك كده ان شاء الله وبقلبك المستنير ثم تاتي مساله الاستخلاف من الله رب العالمين وتوحدوه لا اله الا الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرن ثم القرن الذين يلونه ثم القرن الذين يلونه وبعدين قال ثم ياتي فئام من الناس وصفهم الحبيب بقى شوف كانه قاعد معانا بالظبط قال ايه؟ قال تسبق شهاده احدهم يمينه ومن الواجب قبل الواحد ما يشهد في المحكمه يعمل ايه ويقسم باليمين نقول والله العظيم اقول الحق والله العظيم اقول الحق ثلاث القسم ده عظيم عند الله لان انت لو حلفت وانت كذاب يمين غموس لا كفاره له ثمرته الغمس في نار جهنم يوم القيامه اوعى تحلف وانت كذاب مش عشان تنجي نفسك من مراتك من عيالك من جارك لا اوعى اوعى حاسب فانت قبل ان تشهد بتقسم ده في ايه يمين الرسول بيقول ده هيجي ناس شهادته تسبق يمينه ايه يا عم انت تعرف الراجل ده اه اه اعرف استنى شويه عارفه كويس لا ي- ي- يشهد ليه لان الشهاده لحد تبعه يعني نفرض انت قعدت في جلسه صلح عشان مرات ابنك جاء عائلتك وانت جبت اخوك وابن اخوك وبتاع وجبت ابنك تعال اول ما تتكلم بشوف انا راجل بصلي وبعرف ربنا وبصوم اثنين وخميس بحج كل سنه وبعمل كل سنه ثلاث عمرات وبقول لكم ايه ابني مش غلطان لا الله ده انت اصدرت حكم بقى طب استنى الاول لما تسمع وتشوف وده ده سيدنا داوود تعجل القضيه في الحكم فحاسبه ربه عاتبه ربه ايه الحكايه ب- بقضيه ايه قضيه الغنم وقضيه الايه ال- ال- ال- ال- الغنم الثانيه العاديه التي نفشت في الايه في الزرع قضيه الغنم الاولانيه تصوروا المحراب وكان هو جعل يوم يعبد فيه الله عز وجل لا يخرج الى قومه ابدا يعتكف كل يو- يوم في الاسبوع اعتكاف تام فبص ايه تصوروا عليه المحراب ففزع منه قالوا لا تخف فاتش خصمان بغى بعضنا على بعض عندنا تحكم في القضية دي ايه القضية قال له ان هذا اخ اخويا ده له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها يا عم الباقي النعجة بتاعتك قعدت م- مأخوذ قعدت تعبت على ايه يا عم ال 99 بتوعي نكملهم بالمية بتاعتك انت رايح روحك وعزني في الخطاب غلبني بالحجة الإسرائيليات اللي في كتب التفسير وفي التوراة للأسف يقول لك أصل قائد القائد اللي كان عند آه، القائد العسكري بتاع سيدنا داوود وزير الحربية بتاعه كان مراته جميلة قوي سيدنا داوود كان شافها بقى بيها وداوود كان متجوز 99 واحدة فحب يتجوز الدين فراح بعد القائد بتاعه في معركة عشان يقتل وراح متجوز مراته ها هل هذا كلام يقال على من صنعه الله على عينه عاوز الكلام ده ممكن القضية النعجة ايه اللي جاب سيرة النعجة في السن ايه اللي جاب دي في دي ده واحد يقول ايه يقول اه القضية بتاعت سيدنا سليمان يا ست الشيخ حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطبق مسحا بالسوق والاعناق قال ايه قال الخيل واستعراض الخيل بتاع سيدنا سليمان قلته عن صلاة العصر لغاية ما الشمس توارت بالحجاب غربت فراح ردوها علي الخيل اللي عطلتني عن ذكر الله انا اذبحها وراح ايه ايه اللي جاب سيره الشمس ده؟ حتى توارت بالحجاب استعرض القوات بتاعته وبعدين بدات الخيول تدخل الصبلات بتاعتها قال ردوها علي قعد مسح طبق مسحا بالسوق والعنب انت بتشوف الفارس بيعمل ايه للفرس يمسح له على راسه ويمسح له على كتفه ويمسح له على صدره ويطبطب عليه ويديله الاكل عشان ايه يحببه فيه سبحانه فطفق مسحا بالسوق انا اني احببت الحب ها عن ذكر ربي مش عن هنا افضليه انتوا ايه حب الخير عن ذكر ربي عن هنا مش افضليه هذا الحب للخير ناتج عن حبي لله عز وجل مش عارف يعني شيء افضل من شيء ما اللغه العربيه مهمه في التفسير مفيش علاقه هنا لا للشمس ولا لصلاه العصر ولا ان سيدنا سليمان قتل ال- الخيول لا معلش سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مساله ثانيه صحابه بقى واقف يصلي ركعتين بعد صلاه الظهر في احد حدائق وبساتينه في المدينه فلقي عصفور واقف فوق شجره بيشقشق بصوت جميل قوي فبص على الايه عينه جايبه طرف عينه جايب الشجره والدمار اللي عليها فشغلته شويه في الصلاه فسلم بعد خلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله. يا غلام قال نعم قال له اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ان عبد الرحمن بن عوف تصدق بهذا البستان لانه الهاه عن ذكر الله لحظه دي درجات بقى حاجه ثانيه البدايه كان السبب في ان اشرح مع السلامه مش عايزينها آه. يا ده على كده ان شاء الله كنا ان احنا كلنا نقعد وحياتي ها انا كله شغال ده احنا مشغولين من غير شغل احنا مشغولين جنب العروسه ما- فيعني ايه فاضيه وايه مشغوله من غير حاجه ما شغالين واحنا باي وسيله فلا اله الا ربنا سبحانه وتعالى يفرق قلوبنا الا من ذكره يا رب. فسيدنا داود قال لا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ها؟ لا لا لا لا ده غلط طب يا داود يا نبي الله مش تسمع رأي الثاني ما انت يا ابو الع- يا ابو الراجل اللي مغلوط في حقه وهو غلطان تستنى بتسمع الطرف الثاني لما يجي ابنك ومراته او بنتك وجوزها يحكوا لك لازم تكون قعدتوا هما الاثنين قدام بعض هي من وراك بتقول كلام تقول يا خبر الراجل ده عايزين نحطه تحت القطر نفرمه وهو يقول عليها كلام تقول انا دي بقى عايز لها رصاصتين تستريح منها هاتوا هما الاثنين قدام بعض تسمع كلام تاني خالص لان ممكن هو يكتب كده تقول له يا راجل هتدفع في اصل وشك يقول له يا وليه اختشي كلام غلط يعني كده يعني بقى في سنه تخديشه شويه فانت لازم تديله قدام بعض تسمع للاثنين وما يكونش قلبك ميال لواحد تقول لا لا لا انا هسمع من الاثنين وبعدين احكم لابني برضه لا تروح النار روح النار ها خلي بالك يا عبد الجبار ها؟ سبحان الله فنفس القضيه يا نبي الله يا داوود النعم قال الراجل ده الغنم بتاعته راحت داخله في الارض واكله الزرع اعمل ايه؟ قال ابدا خد الارض قصاد ال- خد الغنم قصاد ال- الزرع اللي اتاكل خلاص خلاص خرج ما دي تريد نوعيه السائل يقول سمعنا واطعنا يجي لك يقول لك ايه؟ ركزت الشيخ نعم انا طلعت مراتي قبل كده مرتين وبعدين دردلنا مع بعض امبارح كلمه منها وكلمه مني قلت لها روح انت طالع بصراحه يا سيدنا الشيخ انا كنت مدرجل ومش عارف يميني من شمالي قلت له طب يعني ساعدني ايش خلاك تقول لمراتك انت طالب ما قلتش لامك اللي كانت واقفه ما قلتهاش لبنتك ليه يا بنت يا سيدنا الشيخ آه، طب انا طلعها ليه ما هي يعني هي مراتي اه يبقى انت لسه عقلك فيه فعارف ان دي ايه ان دي مراتك يبقى لسه عقلك فيه يبقى لسه دي ايه عقلك فيه هو بقى مش عاجبها الفتوى بس انا قريت في كتاب في صفحه 112 ان طلاق طلاق فيه اغلاق طب يا ابني اغلاق يعني مخك مغلق مش عارف دي مراتك ولا دي حماتك المهم خلاص افتته الفتوى نزل مش مستريح يا بيه بعد ثلاث اربع ايام ازيك يا مولانا اهلا ازيك انت رحت انا لل- لل- لل- للشيخ وقال لي حلال خلاص يلبسها الشيخ الشيخ مين ده اللي قال لكن المأذون بتاع النحل خلاص حاضر. ده قال لي بس ادفع انت 20 جنيه وخلاص طب انا ده والله ده احنا بقى لا بناخد لا 20 جنيه ولا 20 مليون والحرام حرام والحلال حلال ما تعجبوش الفتوى الثانيه يروح جزمه الفتوى لازم الفتوى ما تعجبوش يروح دار الابن يروح دار الابن ما تعجبوش يجي للشيخ يلاقي واحد بيصلي بالناس واحد اي واحد ها سيدنا الشيخ الثاني بقى فرح لأن نفسه بقى شيخ فجاه طلب الناس مره العقد بقى شيخ انا بس طلقت مراتي الثاني يقول له يعني مش انت كنت متضايق ساعتها يقول له اه كنت يعني العفريت بيتنطط في عينيك يقول له ايوه قال له، انت كنت معانا ما شاء الله عليك ده انت ربنا فتح عليك يا شيخ يقول له راح اتكل على الله مراتك حلال اه ده بقى اللي بيشهد قبل ان ايه اه قبل ان يستشهد إيه هو داخل في الموضوع على طول تعالى لخزيمة الأنصاري الله يرضى عليه والشهادة خزيمة جاي من خارج المدينة لا راجل يهودي ماسك سيدنا الحبيب المصطفى قل ديني يا محمد أعطيته لك يا يهودي لم تقول ما أعطيتني أعطيته لك فسيدنا خزيمة الله يرضى عليه راح ماسك اليهودي ده اترك رسول الله ليه ايدك لقد اعطاه لك قال له ارايتني يا خزيمه فين وانا بديله قال له انا كنت خارج المدينه منذ ايام يا رسول الله قال له، وكيف تشهد بما لم تشهد تشهد على حاجه انت ما شفتهاش قال له اشهد لك بالرساله واشهد ان الوحي ينزل عليك وانا لم ارى ثم اكذبك في دين ليهودي قال من شهد له خزيما فهو حسبه يعني اللي يشهد له خزيمه يبقى مش عايز شاهد تاني يعني شهاده خزيمه بايه؟ اثنين اثنين يا سلام من شهد له فلان بس يبقى انت ما تشهدش الا بما ترى وما تسمع لو ما شفتش وما سمعتش ما تشهدش تقول بس انا عارف ان الشيخ اصلا اخويا ما يكذبش لا لا شفت لا سمعت لا يبقى ما تشهدش خلي بالك الكلام ده خطير الشهاده الا الشهاده الا الشهاده سبحان الله ان يس- ان يشهد قبل قسم اليمين قوم هي موجودين هم سبحان الله وبعدين ويمينه شهادته للاسف مع ان هو من الواجب اليمين بتاعه ايه؟ شهاده لو هو اليمين بتاعه يبقى في حد ذاته قادر انه ايه؟ لانه هيقول الحق سبحان الله العظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر كالمطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها ده يعني قالوا من خير القرون يا رسول الله قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال هل هناك من هو خير من هؤلاء يا رسول الله في أحسن من دول قال نعم من قال قوم يأتون من بعدي لم يروني آمنوا بي هم خير القرون يا الله يا رسول الله شوف فتح الباب لنا ازاي شوف شوف بيحبنا قد ايه ها محبته قد ايه لنا قال في قرن بقى هيجي ما شافنيش لكن سمع عندي بقى امن طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي فالصحابة قالوا طب يا رسول الله احنا الصحابة احنا انت عرفنا واحد واحد طب يوم القيامة تعرف بقية الأمة منين؟ الصحابة إذا كانوا 100000 120000 أكثر أقل طب ال- ال- ال- المليار و200 مليون دول الرسول يعرفهم كلهم يوم القيامة قال أعرفهم يعرفهم إزاي يا حبيب الله؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء ومن كثرة الصلاة عليه يعرف أمته بحاجتين من كثرة الوضوء جبهتك منورة وكيعانك منورة شوف أنت مراتك وعيالك سكينك إيه من كيعانك شوف كيعانك تنور يوم القيامة ها كوع وكوع وكوع ها كله مال بإيه بيديك كيعان وقيعان خد بالك أنت تيجي منورة من آثار الوضوء ها وأعقابك اللي هي رجلك منورة قدمك منورة كل ده إيه منور ولما تمشي على الصراط ينور لك الطريق على الصراط فتنجو اللهم اجعلنا من الناجين يا رب يا رب العالمين سبحان الله يبقى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم خير القرون تعال بقى في 10 دقائق اللي باقية دي نتكلم بقى عن ايه؟ عن الصحابة شوية بقى احنا ايه عملنا لكم يعني طبق سلطة كده على بعضيه ان شاء الله يكون خير يعني بس ربنا ينفعنا واياكم بما علمنا نتكلم بقى عن الصحابة بقى الصحابة فيهم العشرة الأوائل الأول والعشرة الأوائل دول فيهم أربعة مميزين أوي والأربعة دول فيهم اثنين أوائل الأوائل والاثنين أوائل الأوائل فيهم واحد أقرب الناس إلى رسول الله هي كده الصحابة كلهم خير فيهم بقى مصطفين عشرة العشرة دول فيهم أربعة السيدنا علي جاي من ورا واحد من الصحابة الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم خير الناس بعدي أبو بكر وعمر وعثمان ووددت أن يكون رابعهم هو بيقول رابعهم علي جاي فنظر إليه قال علي يعني شوف هو جاي امتى وفين وفي الحديث ازاي ماشي قرر ربنا بقى رب العباد إذا وهب ها سبحان الله وكان احترامه في بعض عجيب أبو بكر قال قال أسماء بنت سوف أذهب للسؤال عن رسول الله راح أسأل عليه بعد الغزوة وسيدنا علي بيقول للسيدة فاطمة سوف أذهب لبيت رسول الله راحوا هما الاثنين في وقت واحد وقفوا على الباب سيدنا علي يقول لأبو بكر تقدم لا تقدم أنت عزوم على بعض قال له تقدم أنت يا علي قال له يا أبا بكر هل أتقدم على من قال الرسول فيه كل واحد منكم له يد كافأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يد لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين ازاي انا اتقدم على واحد الرسول يقول فيه كده قال له هل اتقدم انا على من قال الرسول فيه لو لم تخلق يا علي لما وجدنا كفءا يتزوج فاطمه بنت محمد عارف لو في زماننا قالوا لك ده بيقرعوا على بعض لكن الصحابه ما كانوش يعرفوا النظام بتاعك ده ولا الكلام بتاعك التهريج ده ولا كانوا يعرفوا اللهجه دي خالص ولو اجدادنا طلعوا من قبورهم وقلت له كلمه التقريع دي هو يقول لك يعني ايه واللغه اتغيرت ولا ايه التقريع دي؟ آه، التقريع يعني جمع قرعه والقرعه يعني ما فيهوش شعر اما قرعه على بعضها آه، خلي بالك. لا ده غريبه ده يقول لك ع- واحد عايز ماشي الداتا ده يعني ايه؟ سيادتك بيقول له سكرتير سيادتك فلان في المكتب عايز ده اديله سكه يعني ايه اديله سكه؟ اديله سكه ازاي؟ لو السكرتير مش نصاب زي المدير بتاعه ما كانش يفهم لكن عشان هو ومديره نصابين هما الاثنين فعارفين يعني ايه اديله سكه خلي بالك؟ يعني يسلموا الطريق ها وعجيبه يا اخي يقول له انا المصري غريب والله بيقول الفاظ انا اول مره من سنتين في مؤتمر ها فواحد وقف من العلماء بس مش كان ما كانش الحمد لله ما كانش آه، مؤتمر يعني فيه علوم دينيه كان آه، علوم يعني كيمياء كده بتاع فواحد كده بيطول في الكلام يطول يقول كلام ويعيد ويقول ويعيد منع من الدين كلها في خمس دقايق كده لقيت واحد على يميني كده شكله اجنبي انا لسه ما كلمتوش لسه داخل متاخر قعدت جنب واحد حطينا السماعات وقعدت فلقيت واحد اللي جنبي فقلت له اركب بالامريكان بيتكلم بعد ما خلص روح يا شيخ سكتك ذراعي قلت الراجل ده تونسي لبناني على حاجه برضه ايه ده وعايش واحد عايش هنا في المانيا بس مش يعني مش مصر قلت له كده الله ده انت ستك عربي لا انا مصري انا من السيده زينب اهلا اهلا ايوه كده ابدا يا شيخ الله ايه بقى سكتة الزراعه دي انا يعني بقى فرقنا بقى ايوه انا هو هو يصل معلش فهمها لي انت قد البريدين بتوع الحمد لله فهموها لي بس برضه ما فهمتش المهم معلش الله يكرمك صلوا على سيدنا رسول الله سيدنا علي قال له هل اتقدمه على من قال الله فيه إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معقول أنا أتقدم على الرسول قال له هل أنا أتقدم على من قال الرسول فيه أنت بالنسبة لي كهارون بالنسبة لموسى أنت أخي في الدنيا والآخرة كلمة طيبة من هنا وكلمة طيبة من هنا نزل جبريل يا محمد اخرج الى الباب فبشر من عليه بالجنة ان الله يضحك من صنيعهما الحب بتاعهم لبعض وتبجيل بعضهم لبعض يا سلام لقد رأيت البارحة منظرا كنت في صحبة بعض الأساتذة لي علماء ربنا يبارك لنا فيهم يا رب واحد عبر ال 75 والثاني دخل على ال 80 رأيت هذا المنظر الذي هزني مهزوز غزل والله رأيت أحدهما وهو علم يعني ربنا يبارك فيه رب للأمة سبحان الله يقبل يد الأكبر أول ما دخلنا أنا داخل بصحبة الأكبر سنا عنه أول ما شاف راح وقع إيده ويسه راح التاني موضع على دماغه ويسه كل شوية أبص ألاقي واحد منهم يروح إيه مقبل جبهة التاني يطبطب عليه يقول له بارك الله فيك فاكر سنة 36 ساعة كنا في المعهد ده وانا قاعد كده 36 فين ده انا قاعد بعد ما كنت قاعد على الكرسي والله رحت قاعد على الارض آه 36 كان بيدرس وبيعلم الناس الدين وبيروح لشيخ الازهر وبيتكلموا عن مصالح الامه وانا كنت في عالم الغيب ورحت بعد ما كنت قاعد على الكرسي انت قاعد تلم لم روحك شويه رحت قاعد على الارض قاعد عند رجليهم وكده تبجيل اهل العلم للعلم واحترامهم ده بقى امور يعني سبحان الله وصحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم اولهم نمره واحد ابو بكر وللأسف بزعل قوي من الشيعة لسبهم لأبي بكر وعمر وكان الله يرضى عليه أبو حنيفة طلع يخطب الجمعة مرة فالأمير قاعد قال له هو شو شو أبا حنيفة قال له نعم قال له في نهاية الخطبة أريدك أن تلعن عليا الحاضر أو أو رخيص وطلب رخيص طلع سيدنا أبو حنيفة على خلص الخطبة قال أيها الناس قبل أن أغادر هذا المنبر الأمير معنا أمرني أن ألعن عليا فلعنوه الأمير قال لا يلعن أحد أحدا ما هو مين اللي يدعي يا ترى مين يستحق يعني معقول سيدنا علي لا حد يلعن حد يا عم خلاص تبنا إلى الله إلى أسفل. أبو بكر الله يرضى عليه أول الدرجة كان سيدنا أبو بكر في عادة غريبة أوي الرسول يطلع المنبر كان ثلاث درجات يعني احنا عشان نخلي المنبر ده ثلاث درجات اجتمع لجنة ولجنة ولجنة ولجنة ولجنة وتنبثق منها لجنة وفي الآخر ما يتعملش ثلاث درجات عشان يعمل منظر ثلاث درجات ويجي لما اتكلم يعني خلاص هو الدين في الثلاث درجات يا سيدي نوسع شوية ليه تعمل له باب ومش باب وبتاع والناس تبقى قاعد تبص عايز تشوف وش الشيخ وهو بيتكلم مسألة عايزة تشوف كل المسلمين ضعف ايه مسألة سبحان حاجة غريبة دخلونا في متاهات ومتاهات ومتاهات سبحان الله فسيدنا ابو بكر الرسول يطلع روح قاعده على اول درجه يفضل يفضل بص عليه لا ينزل عينيه من وجه رسول الله فسبحان الله انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى يا سيدنا ابو بكر راح واقف على الدرجه الثانيه مش على الثالثه الثانيه معقول اقف على الدرجه بتاعت سيدنا الرسول يا سيدنا عمر راح واقف على الدرجه الاولى يا سيدنا عثمان قالوا بعد ايه؟ راح واقف في الارض شوف شوف الادب اللي قاعدين في المسجد قال يا امير المؤمنين كل واحد منكم سوف يهبط درجه سوف ياتي على الناس يخطب الخطيب ببئر بعض المسلمين عندهم فهلاوه انت ما فاهمين خلاص فسيدنا عثمان قال له كان ممكن واحد لو من اياهم بقى يقول لك ايه انت بتهرج في الجامع قال صحيح والله طب نعمل ايه؟ فعاد عثمان رضي الله عنه الى ان وقف على الدرجه الثالثه وبذلك صارت ايه؟ عاد الشيعه بقى يقول له شوف عثمان ما احترمش فهو راح واقف على لا لا هؤلاء هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا معهم وقفه اخرى ان شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وشرح صدوركم وصدورنا تبارك فيكم ونسالكم صالح الدعاء بظاهر الغيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.